بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقلنا إن علة الخلق هي العبادة والله منزه في أفعاله عن العلة يفعل ما شاء لما شاء فيما شاء ولكن العلة الممنوعة في أعمال الله العلة التي تعود عليه أما العلة التي تعود على غيره فلها تعليل فالعبادة ليست له إلا لمصلحة الخلق جميعا لأنها هي التي تسعدهم في حياتهم وتنقلهم من دار فانية إلى دار باقية في عز مقيم لا لا يموتون عنه ولا يفوتهم إذا فالتعليل للخلق إنما هي العبادة التي لا تعود على الله ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق بكامل صفات الكمال فيه فالخلق لم يزده صفة فهو خالق قبل أن يخلق وهو رزاق قبل أن يرزق وهو مسبح قبل أن يوجد ما يسبحه إذا ما فيش حاجة له في أي حاجة وما هي العبادة إذا هي طاعة الله في أمره افعله وفي نهيه لا تفعله العبادة جاءت لكل أمر في الحياة من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق وإلا فإذا كان الأمر كذلك أيترك القاتل الذي يقتل بلا قصاص أيطلق الزانية بلا حد أيطلق الذي يشرب الخمر بلا حد أيترك الناس لا يتناهون عن منكر فعلوه ماذا يفعل ماذا يريدون بهذا الحق سبحانه وتعالى جعل العبادة لصالح الخلق فإن عبدوه وأطاعوه ده لصالحهم ولذلك يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على قلب رجل أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وشاهدكم وغائبكم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقف ذلك من ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر الأمر اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر إذا ما مش عايزين كلها لمصلحتكم اللي يطيع يطيع من اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يأتي في أتفه الأشياء اللي بنحتقرها وبعد ذلك يدخل, يدخل رجلا عاصيا الجنة لأنه سقى كلبا يبقى بيسود سياسة الكلاب مش هيسوف سياسة البشر سيس وأدخل امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض إذا فالعبادة المقصودة أمر يعود على العابدين أنفسهم والعبادة لله الذي خلق من عدم وأمد من عدم وأمد عينه على خلقه بقيومية دي يستحق منا أن نطيع أمره وخاصة إذا كان الأمر ليس لصالحه ده الأمر لصالحنا إيه إحنا ولذلك في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب مش فلا تشتغل لا يبقى جد مش تلعب ليه؟ لأن اللعبة حركته بلا مغزى ويريد الله في الحياة حركة بمغزى ليه؟ لأنني على فرض أن أنا عايز أصلي وعايز أستر عرضي بمتر قماش منين أجيبه؟ ما أجيبوش حتى من تاجر الجملة لأن تاجر الجملة مش هيبيع إلا إيه؟ جمله روح تاجر ما ما عندوش حيله الا راس مال 100 جنيه جايب شويه تتوب كده اروح اجيب منه المتر يبقى ده في خدمتي وبعدين هو يروح يجيب من تاجر الجمله في خدمتي وبعدين هو يروح للمنسك في خدمتي وبعدين المنسك يروح للمخزن في خدمتي والمخزن يروح للمحلك في خدمتي والمخلك يروح للزارع في خدمتي والزارع يروح للمهندسين اللي بيعملوا الآلات الله بقى عشان تستر أرضك عشان تصلي شوف كم طائفة خدمتك هذه الخدمة يبقى إذا حركة الحياة ليست صلاة فحسب ولا زكاة فحسب ولا صوما فحسب ولا حجا فحسب إنما هي كل حركة مفيدة في الحياة تبقى دي اسمها ايه عباده ولما يقول خلقتك للعباده فلا تلعب معناها ايه انك انت تشتغل بالامور الجديه الامور الجديه يعني ايه الامور التي تنفعك وتنفع غيرك لان لو كل واحد هيشتغل بلعب ما نجدش حد يعمل لنا مصلحه ما نجدش حد يعمل لنا الكهرباء دي ما يجيش حد يبني لنا مسجد ما نجدش حد يعمل لنا السجاد اذا فالعباده امر شائع في كل حركه الوجود ولكن الله سبحانه وزع مواهب الخلق ما فيش واحد أمة يعني يعمل لنفسه كل حاجة أبدا المهندس ما يقدرش يبني إلا إذا جه واحد يفحت له واحد يفحت له ويعرق ومش عارف ايه وايه ويعيش ب... الله وبعدين يجي المهندس وبعدين يجي بتاع الكهرباء وبعدين يجي البنا الله كل واحد له ايه ولذلك هناك الايه تقول ايه ورفع بعضهم فوق بعض درجه ليتخذ بعضكم بعضا سخريه ويبقى الانسان اذا نظر لواحد هو بيرى انه اقل منه نقول له لا ما فيش حاجه اقل ولا ال ال ال الاتقى هو الاحسن يجيد صنعته ويتقنها يبقى ده احسن من الغير وضربنا المثل بالراجل بتاع المجاري والباشا ايه اللي عمله مفهوم اذا فالعبادة هي كل امر يتصل بحركه الحياه وحركه الحياه الدنيا مبنيه على اسباب مخلوقه لله يعني زي ما قلنا الريح يديني هواء نتنفس ادي اول حاجه والريح يحمل لي الرذاذ البخار عشان ينزل لي ميه نشرب منها ونسقي انعامنا ونسقي الزروع ونعمل مش عارف ايه كلها اذا ربنا ادانا مقومات ماده الحياه لكن هل ادانا نفس الحياه هي دي الغايه؟ لا يقول لك الدنيا اتفه من ان تكون غايه ولكنها اهم من ان تنسى لانها مطيه الاخره ان احسنت العمل فيها وصلت للاخره تبقى اذا هي المطيه التي ايه ولذلك الناس يظنون ان الله يكلف ويكلف يعني ما تكليف شاق نقول له لا وبيكلفك افهم قول الله اولئك على هدى على هدى من ربهم التكليف مش جاي على اكتافهم عشان يحملوه بمشقه ده هم اللي راكبين الهدى عشان الهدى يوصلهم للغايه المطلوبه على هدى الهدى المطيه ده ما تقولش ده تكليف بيعمل ليا مشقه ده لمصلحتك انت اذا فالحق سبحانه وتعالى لا يريد منا استقامه قوام الحياه الماديه أم قال لا ده الحياه دي وسيله لحياه ثانيه انتم هنا تعيشون مع الاسباب المخلوقه لله ولكني اريد ان اخذ بيد خلقي الى حياه ليس للاسباب فيها مدخل وانما انا وهم مباشره لا يزرعوا ولا يقلعوا ولا يجيبوا ميه تنزل لهم من السماء ما فيش حاجه من اخر بل ايه كلها بمدد من الحق سبحانه وتعالى تاكل بلا زرع الله تبتدي كل حاجه تعملها مالكش فيها اي حاجه قاعد تنبل يبقى عمال انا قطعت في العباده في الدنيا عشان اعيش ايه تنبل قال ايه متكئين على سر مصفوفة وزوجناهم بحور عين الله من غير أي حاجة حاجة تخطر على بالك تقوم تلاقيه يبقى العبادة لمصلحتي ولا مش لمصلحتي ولذلك قلنا إن العبادة المطلوبة لله تريد عابدا لأنها العبادة الكاملة الحلوة والعبادة الكاملة لا تتأتى إلا بعابد كامل والعابد الكامل يوجد في الأنبياء والرسل وسيد الرب الانبياء محمد اذا فالذي يؤدي العباده الحق المطلوبه لله هو سيدنا رسول الله يبقى ده حقق مراد الله في ايه؟ في خلقه ولذلك قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين انا اول العابدين اذا فالعباده يجب ان نفهم معناها بايه؟ بوسع وما خلقت الجن والانس العلماء لما جم يقولوا ولماذا قدم الجن على الانس؟ قال لك لان الجن اعمالهم سريه ما فيهاش رياء والانس اعمالهم قد يكون فيها رياء يقول له يا اخي بهذا هي سريه علينا انما على سريه على بني جنسهم مش سريه على بني جنسهم انت تقول قدم الجن على الانس علشان الجن خلق اولا وما ايه والجنة خلقناه من قبل يبقى قبل ما نكلف احنا كلفنا مين؟ كلفنا الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ما أريد منهم من رزق رزق مين؟ رزق هو ده هو الرزاق ووجد قبل أن توجد أنت الله يبقى ايه ما رزق الله ذاته ما صفات الله ذاته ما كل كمال لله إن هي ذاته مفيش حاجه من ده إلا طيب يبقى ما اريد من من رزق رزق له لان هو الرزاق وهو القوي وهو المتعبد امال الرزاق لمين الرزاق لامتي الرزاق للمؤمنين وللكافرين قال للشمس اخصدي على الجميع وللارض ادي للجميع وكل حاجه يبقى هو مين رازق للجميع هو الرزاق طيب وبعدين ما دام هو الرزاق ما اريد منهم من رزق طب امال الرزق بتاع الناس دي بتيجي منين؟ ما هو من ايد لايد أم قال لك لا ما ما يرزق عبدي حين يعمل عملا يرزقه عبدي فكانه رزقني انا ليه؟ لأنه هو اللي استدعى للوجود واللي بيستدعي للوجود يبقى مكلف بع- بعيش الناس فاللي يدي لحد يبقى اكنه بيعمل ايه؟ يد الله الممدوده لمين لخلق ولذلك يقول لك من ذا الذي يقرض الله؟ قال له ده انت الفلوس اديتها لي هقرضك انا؟ ولذلك الحديث القدس يقول ايه؟ يا ابن ادم مرضت فلم تعدني شوف الكلام يقول العبد يا رب وكيف اعودك وانت رب العالمين قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعده اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني كيف اطعمك يا رب وانت رب العالمين قال اما علمت ان عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن ادم استاقاك فلان فلم تسقه الى اخره يبقى اكن العمل اللي بيعمل من الخلق للخلق كانها من لمين؟ للحق سبحانه وتعالى لكن اشمعنى عملها من ايدينا لبعضنا؟ عشان يشيعوا الالفه ويشيعوا المحبه ويشيعوا عدم استكبار احد على احد لان كل واحد بيؤدي مهمه في الايه؟ بيؤدي مهمه في الكون ولذلك احنا قلنا لو اضرب الكناسين اللي بيكنسوا البلد اسبوع البلاد تبقى رمه لو قعد الوزراء شهر في بيوتهم ما يجراش اي حاجه يا اخوان يبقوا دول بيقدم مهم ولا بيقدمش ايه؟ بيقدم مهم ما اريد منهم من رزق وما هو الرزق؟ الرزق ما ينتفع به عندك علم يبقى ده رزق عندك حلم يبقى ده رزق عندك حكمة يبقى ده رزق عندك كرم يبقى ده رزق الله كل واحد عنده هندسة يبقى ده رزق آه، عنده حفة كهرباء يبقى ده رزق. كل حاجة تجدها يبقى رزق الرزق ما انتفع به مش بس الطعام ولذلك عطف عليه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما أريد أن يطعمون جاب الحاجة اللي هي إيه؟ الرزق العام وبعدين الطعام لأنه مقوم الحياة الطعام م... احنا قلنا مقومات الحياة كام؟ الطعام والشراب والهواء هذه ثلاثة مقومات الايه الحياة تجد عدالة الحق في التوزيع جعل التم... التملك الهوى ما نصبرش عليه ولا لحظة زفير وشهيق لو واحد خنقني كده اهو زي ما خنقوا الولد يموت في ساعتها ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد والمية برضه ملكها قليل ولذلك أصبروا عليها من ثلاث أيام لعشرة والطعام قال لك أصبر عليها 30 يوم ليه؟ لأن ما- ما تمنع عنا الطعام 30 يوم يمكن تحن عليها بعد يومين يمكن أعمل حيلة يمكن حد يت- مش عارف إيه الله إذا فالاستيلاء والتملك على قدر الإيه؟ على قدر الحاجة فتكلم عن الطعام فالمفسر قال لك ولماذا لم يأتي بالشراب؟ طب الطعام والشراب طب الهواء ما حدش بيملكه طب والشراب أم قال لك ما هو الشراب أيضا من الطعام اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى إني مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن أن لم يطعمه فإنه من يطعمه يطعم الشراب طعام أيضا من لم يطعمه فإنه مني وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كلمة ذو القوة يعني صاحب القوة يبقى القوة شيء والصحوبية شيء تاني إنما لما يجي في حاجة قد يقول إيه إن الله لقوي مش ذو قوة ليه؟ لأن تبقى دي الذات مش صاحب القوة لا ده هي الذات فيها القوة ولذلك كتب الله لأغلبن أنا إيه؟ ورسل إن الله لا إيه؟ لقوي وقوي إيه؟ عزيز لأن القوي اللي ما حدش يقدر يغلبه إنما يمكن كل الناس ما حدش يقدر يغلبها ثم قال لك وعزيز يغلب غيره يبقى قوي لا لا لا يغلبه أحد وعزيز يغلبه إيه؟ ولذلك يقول لك المرأة القوي المتين لأن القوة تعمل العمل وقد يصيبها شيء من الوهن تضعف قال لك لا ده متين نعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا شوف فإن جاب السبيه هنا ليه؟ أم قال لك بيتكلم بقى كما تكلم عن المؤمنين بحالهم لازم يتكلم عن مين؟ لان كل ده جاي اسوه لرسول الله عاد وثمود ومش عارف كل اسوه لرسول فان للذين ظلموا معك يا محمد لهم ذنوب مثل ذنوب اصحابهم ما هو الذنوب الذنوب هو الدلو الدلو اللي بيجيبه البيه ميه من البير اللي بيجيب الميه من البير له حالتين له حاله يجيب الميه وهو بره البير من فوق وله ينزل درجتين من تحت كل ما بعيدة يروح ايه يبقى ماتح او مائح الماتح يبقى من فوق والمائح يبقى بينزل من تحت والدلو له ايه رشه رشه اللي هو حبل بايه ايه وبعد ذلك لما يكون بقى الميه كتير يطلع الدلو ملان ولما يطلع الملان يبقى ثقيل في الايه في الشد ولذلك يقول لك ابطأ الدلاء فيضا املأها لان لو كان في شويه بصاحه كلمه ايه خفيف قوي واثقل السحائب مشيا احفلها ساعه ما تشوف السحابه ماشيه تقيل كده يعرف انها مشحونه بايه بميه ايه ميه كتيره قوي هناك الشاعر ما بيتكلم في الدلو ولا قال واذا امرؤ مدح امرا لنواله يعني منه عايز منه ايه عطاء واطال فيه فقد أطال هجاءه لما يطول في المدح عشان العطاء يبقى أطال إيه هجاءه ليه قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه الحبل اللي هيشد لأن المايه إيه المايه بعيدة شوية يبقى لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال إيه لما أطال رشاءه فبيقول بقى طب اشمعنى الذنوب؟ قال لك الذنوب الدلو يبقى مملوء ميه ودي كانت عادتهم لما يجوا يروا بالشدوف زي ما عندنا مثلا يقوم يجعل ده ذنوب وده ليه ذنوب وده ذنوب وده ذنوب أم قال بقى ليه كفروا بك يا رسولي لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم الذين سبقوه نوح اللي سبقوا بتوع نوح وبتوع ثمود وبتوع عاد وبتوع ماد كل دول للذين ظلموا وياك ذنوب مثل ذنوب اصحابه طب مش معنى جاب حكايه الذنوب دي أم قال لك بس الذنوب كان للحياه في الله ولكن الذنوب هنا يصب من فوق رؤوسهم الحميم بعد ما كان الذنوب يدي ميه حياه بقى ايه يدي ايه؟ ها آه. هناك وان يستغيثوا ايه؟ يغاثوا ايه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن للذي فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم السابقين في التكذيب فلا يستعجلون بتستعجل على إيه؟ بتستعجل العذاب اللي هيجي لك ما بيقولوا متى إمتى؟ ائتنا بما تعدنا إن كنت من الإيه؟ ما تستعجلوش تستعجل ليه الغم وما تستنى كده ده له أوان كل حاجة لها إيه؟ لها أوان فويل للذين كفروا ويل هلاك وعذاب ولعن وابعاد للذين كفروا ليه لان ما دام مهمه العباده الخلق والانسان اللي كفر بالله ما عبدش يبقى مستغني عن الله يبقى ده مبعود بعيد عنا خلاص كده خلاص يبقى زي ما يكون هي فطس انما فطس لخلاص ام قال لك لا يحيى في العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناه انه لو ماتوا خلاص كانت تبقى كويسه قوي كان بيقول ونادوا يا مالك ايه ليقضي علينا ربك ما يموتنا ونخلص قال انكم ماكسون كل ما تنضج جلودكم ايه يديكم ايه جلود علشان تذوقوا العذاب الى ابد الابدين والا لو امتكم هتس ايه هتستريحوا ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نعلم ان كما ان النعيم ابدي برضه يبقى العذاب لازم يكون ايه لازم يكون ايه ابدي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون اوعدهم الله بكل شيء وقال لهم على كل حاجه عشان ما ياخذهمش على غفله قال لهم اللي هيبقى صالح يبقى له كذا واللي هيعمل طيب يبقى كذا. مش خدهم على غفله لا قال لهم على كل ايه على كل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء من اساء فعليها فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون والى لقاء اخر ان شاء الله
Do